السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق مرة أخرى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كله لا تأخذوا منه شيئا وتتركوا منه شيئا والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم فقد تم وكمل دين الله عز وجل ولقد عاب الله على اليهود يوم أن أخذوا من دينهم ما شاءوا وتركوا ما شاءوا فقال لهم سبحانه وتعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب اذا المسلم لا يجوز ان ينتقي من دين الله ما يوافق هواه ويترك ما لا يوافق هواه بل المسلم مستسلم ياخذ دين الله كله دون تفرقه بين امر وامر ومن المعلوم ان الاسلام له منازل وذروه سنام الاسلام وذروه سنام هذا الدين مصطلح الجهاد في سبيل الله هذه الكلمه التي اراد اعداء الامه في الخارج والداخل محوها من قاموس حياة المسلمين نحن تربينا هذه الأجيال تربت على للأسف الهزيمة النفسية أننا دائما في موضع المدافع في موضع الذي تحتل أرضه وتنتهك عرضه أو أعراضه وتسلب موارده منذ أكثر من 200 سنة ونحن على هذا الحال بلاد المسلمين دون استثناء ودون فرق هي التي يعتدى عليها دماء المسلمين هي التي تسال أعراضهم هي التي تنتهك مقدساتهم هي التي يعتدى عليها فتجرعنا الذل قرون طويلة بعد أن كنا سادة الدنيا بعد أن كنا الأعزة مع أن الله سبحانه وتعالى قد قضى أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فنحن أهل العزة لا أهل الذلة أهل الكرامة لا أهل المهانة فما بال أقوامنا رضوا بالدون لذلك جاء هذا الحديث الذي يحدد إحدى أعظم وأهم سبل العزة لهذه الأمة قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق في الأيام الماضية قر الله أعين المؤمنين الموحدين بنصر ولو جزئي على شذاذ الآفاق أحفاد القردة والخنازير في أرض فلسطين ومكن الله تبارك وتعالى لهم من رقابهم فقتلوا منهم من قتلوا وأسروا منهم من أسروا وكما يقال جعلوا كرامتهم في أسفل سافلين الذي لا يعرف مجريات الأمور يدرك أن الذي وقع بالنسبة لهؤلاء هزيمة نكراء وعار لا يمحى عار لا يمحى هؤلاء يصدرون أنفسهم على مستوى الإقليمي والمستوى العالمي أنهم من أقوى الجيوش على مستوى العالم وعندهم التقنيات المعلوماتية المخابراتية و و و التي يشتريها الأوروبيون منهم بمليارات الدولارات فكيف لحفنة حفنة صغيرة فقيرة في دويلة أو في مدينة صغيرة عليها حصار منذ سنوات طويلة يقومون بهذا الذي قاموا به ويأسرونهم في عقر دارهم بل ويغزونهم في أماكنهم ويعودون بهم إلى ملاجئهم وإلى اليوم لم يستنقذوا منهم شعرة هذا إلى اليوم هزيمة وعار لا يمحى عشان كده يا أخوانا قامت الدنيا ولم تقعد ولن تقعد قامت الدنيا الآن ولم ولن تقعد لأن هذا عار عظيم على هؤلاء فنحن نعيش ولو صفحة من صفحات العز التي غابت عنا سنين طويلة فاللهم لك الحمد أتكلم معكم اليوم بعنوان فهزموهم بإذن الله تعالوا نعيش مع هذا الحدث العظيم الذي قل أن يتكرر هم نفسهم يقولون نحن لم نعش مثل ذلك هم الصهاينة يقولون لم نعش مثل ذلك منذ عام 48 لم يعيشوا ولا حتى في 73 فالحدث الذي معنا حدث مهم جدا ويجب أن نعيش معه كآباء وكأبناء وكأطفال وقبل أن نتكلم لابد من تصحيح المفاهيم الجهاد في سبيل الله أخوانا أعظم أعمال الإسلام اسمعوا هذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا معايا مقام ساعة في سبيل الله يعني ايه مقام ساعة في سبيل الله ان واحد يخرج للجهاد في سبيل الله ساعة ساعة فقط مقام ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود الله أكبر أي شرف هذا تخيل لما أقول لك الليلة دي ليلة القدر أنا عندي يقين إن الليلة دي ليلة القدر وتفضل فيزة عمرة أهي اطلع محجوز لك مكان جنب الحجر الأسود هتصلي من العشاء لحد الفجر شوف العبودية عاملة إزاي الطاعة عاملة إزاي أخونا بقى اللي قاعد هناك في الصف في الثغر يناضل ويجاهد في سبيل الله ساعة واحدة هذا خير منك لذلك جاءت امرأة يوما وقالت يا رسول الله إن زوجي خرج غازيا زوجها خرج للجهاد في سبيل الله وقد كنت أصلي بصلاته وأقتدي بفعله كله حتى كان معي يعني يعني كانت قاعدة في البيت يصلي تصلي معاه يذكر تذكر معاه يصوم تصوم معاه ومن ساعة ما خرج خلاص انقطع عنها ذلك فبتقول له فهل تدلني على عمل أبلغ منزلته حتى يرجع قل لي أعمل إيه عشان أنا وهو أكون إيه زي بعض فقال لها هل تستطيعين أن تقومي أي في الصلاة فلا تقعدي 24 ساعة تصلي وأن تصومي فلا تفطري كل يوم وأن تذكري الله تعالى فلا تفطري من الفطور ما تبطليش قالت لا والله يا رسول الله لا أطيق ذلك من يقدر يصلي طول اليوم والنهار وكل يوم صايم وكل دي عمال يسبح ويع من يفعل ذلك فقال لها أما والله لو تقته ما بلغت عشر عمله حتى لو قدرت عليه ولا تساوي عشر المجاهد في سبيل الله كما سنعرف إن شاء الله عز وجل في البداية لابد أن نصحح المفاهيم ليه؟ لماذا؟ في العشرة أيام الماضية لما بدأت الأحداث الكلام كثير جدا من أبناء المسلمين أنا أتكلم خارج دائرة المسلمين سمعنا منهم الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى والمبتهج بنصر الله عز وجل والشاكر على نعمه صلى الله أن نجعلنا وإياكم منهم وسمعنا منهم الحزين على ذلك والله يا إخواننا في ناس زعلانين تخيل يفرحون بمصاب المسلمين ويحزنون على نصرهم ومنهم المثبط ومنهم المرجف ومنهم المستهزئ ومنهم الذي يقول أنا مالي يا عم القضية أصلا لا تعنيني تعالوا الأول نصحح المفاهيم ابتداء الذي يجري في الأرض المقدسة منذ عشرات السنين بيننا وبين الصهاينة اليهود المجرمين قضية عقدية وليست قضية قومية علموا أبناءنا في الإعلام وعلمونا في الإعلام يقول لك القضية الفلسطينية لا بد أن نجد حلا للقضية الفلسطينية ولا مفاوضات للقضية الفلسطينية كررها على دماغك ليه؟ خلاص استقر عندك أنها قضية إيه؟ فلسطيني انا مالي يا عم انا راجل مصري انا راجل سوري انا راجل مش عارف مين مالي ومال القضيه الفلسطينيه وهذا من التضليل الاقصى قضيه عقديه ليه قضيه عقديه اخواننا الاقصى مش بتاع الفلسطينيين زي ما الحرم المكي مش بتاع آه، اهل الحجاز لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أول بيت وضع في الأرض أولا أول مسجد اتبنى في الأرض إيه قال بيت الله الحرام قال ثم أي البيت الثاني رقم اثنين على الأرض قال المسجد الأقصى قال كم كان بينهما يا رسول الله قال أربعون سنة ومساجد الله سبحانه وتعالى إرث لأهل الإيمان الموحدين احفظ دي حفظها عيالك تبقى فرقة كده وعلقها له بيوت الله ومساجد الله إرث لمين للمؤمنين الموحدين أيا كانت ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم يعني البيت الحرام قعد فترة طويلة مع مين مع مين مع المشركين الوثنيين صح هل كان بتاعهم يا إخوانا لماذا فتحه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة واحد يقول "أنت رايح فين ده البيت الحرام وده بتاع آه، ابو لهب وابو جهل وعقبه بن ابي معيط صح بتاعهم انت خدت لك ارض اسمها المدينه عيش فيها بقى إيه اللي جيبك ده, مك- ده مكانهم هذا بيت الله ونحن عباد الله والاقصى بيت الله ونحن عباد الله لذلك الله عز وجل لما كانت بنو اسرائيل على الجاده لما كانت بنو اسرائيل على الجاده مع سيدنا موسى ربنا قال لهم ايه ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم هم اصبحوا مؤمنين لما نرجع بالزمن سيدنا ابراهيم لما هاجر قال ايه هاجر الى الله عز وجل اني مهاجر الى ربي راح فين راح الارض المقدسه وعاش في الارض المقدسه يتعبد لله في المسجد الاقصى ثم ذهب الى البيت الحرام فاعاد بناء القواعد قواعد ايه البيت الحرام لكن فين كان مكانه كان في البيت الايه المقدس في المسجد الاقصى عاش فيه ابراهيم عليه السلام والانبياء من بعده فلما جاء بنو اسرائيل ربنا قال لهم ادخلوا الارض المقدسه اللي كانت فيها مين ابائهم سيدنا ابراهيم والانبياء فما كان منهم الا ان أن جبنوا لان في حاجه اسمها يا اخوانا ممكن نعمل درس ان شاء الله بعد كده عن سمات الشخصيه اليهوديه الشخصيه اليهوديه دي شخصيه عجيبه كده احد اهم مرتكزات الشخصيه اليهوديه الجبن اجبن خلق الله على وجه الارض أجبن خلق الله على وجه الأرض اليهود فلما قال لهم دي ربنا كتبها لكم في أكتر من كده قالوا لا اذهب أنت وربك فقاتلا ما تخلصوا احنا ايه نخش خلص انت وربك واحنا بن ناس في منتهى السفول فكان أن حكم الله عليهم بالتيه قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض في سينا ربنا عز وجل حكم عليهم بالتيه في سينا أربعين سنة لا يخرجون منها توهان حتى هلك كل أولئك هذا الجيل الفاسد الذي تربى على الخنوع والعبودية لفرعون جيل في منتهى السوء وطلع جيل آخر متربي صح على قيم الشجاعة والإقدام وحب الآخرة فكان معهم يوشع بن نون اللي هو مين فتى سيدنا موسى اللي في سورة الكهف وخرج يوشع, يوشع بعد أربعين سنة بجيش من بني إسرائيل من الجيل الجديد وفتح الله له بيت المقدس واستقروا فيه وأقاموا فيه سنين طو- طويلة ثم حادوا عن الدين وعن الشرع فكان أن سلط الله عليهم عدوا من الكفار فهزموهم وطردوهم واستباحوهم وأخذوا أبناءهم ونساءهم سبايا كما سنعرف إن شاء الله عز وجل إذا الأقصى يا إخواننا قضية عقدية مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم عندنا سورة لا يمحوها أحد والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يمحوا هذه السورة من القرآن الكريم أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذا مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم من يغير هذه الآية من يستطيع أن يزيل هذه الآية لا يوجد مخلوق ولا قوة تفعل ذلك لذا سيظل المسجد الأقصى في ضمير وكيان الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها صبيحة ليلة الإسراء قيل أن قبل رحلة المعراج أو بعد رحلة المعراج صلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم برهط من الأنبياء قيل برهط يعني جماعة من الأنبياء الله تعالى جعل أرواحهم تصلي معه في المسجد الأقصى من الإمام؟ مين اللي كان إمام ساعتها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وخلفه مين؟ خلفه إبراهيم وموسى وعيسى وفي بعض الروايات صلى بجميع الأنبياء والرواية فيها نظر من ناحية الإسناد صلى بجميع الأنبياء يعني كام؟ يعني 124 ألف نبي في المسجد الأقصى إمامهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذا إشارة إلى أن هذا هو الدين الخاتم وهذه الأمة الخاتمة إذا فالأقصى عقيدة هذه قبلتنا الأولى يا جماعة لقد صلى نبينا والمسلمون الأوائل معه إلى بيت المقدس كم؟ سبعة عشر شهرا القبلة بتاعتنا كانت المسجد الأقصى سبعة عشر شهر وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إذا فيها عقيدة وقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسجد الأقصى سيعود إلينا ويفتح وأننا سنقتل اليهود شر قتله ويهزمهم الله عز وجل اللي بيحصل الآن يا إخواننا مش المعركة الحاسمة إنما هذا اسمه الاستجال والتدافع ربنا سبحانه وتعالى لطيف قضى ربنا سبحانه وتعالى ان ما يخليش الغلبة دايما للكفار وإلا نيأس فيجيب كده تنفيس في التاريخ عشان يعرفك حجمك ويعرفك حجم عدوك ويهدم ما بناه المجرمون المضللون قعدوا يقولوا الجيش الذي لا يقهر القنابل النووية الطيارات اف 16 عملوا احنا قد طائر اليهود احنا قد يا عم ابعد يا عم طب اهو أقام الله عليكم الحجة صفحة من صفحات النصر حتى لا يكون لأحد حجة عند الله عز وجل لكن المعركة الفاصلة ليست الآن لها يوم سيكون المسلمون ومعهم المسيح عيسى عليه السلام ويكون اليهود سبعون ألفا معهم المسيح الدجال وعلى رؤوسهم الطيلساء فيفر الدجال ويمضي خلفه عيسى بن مريم فيقتله بحربته حتى يريه الله الدم عليها ويقتل المسلمون اليهود حتى يختبئ أحدهم خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله وسيطهر الله تعالى الأقصى وسنصلي فيه إن شاء الله هذه قضية منتهية إذا الأقصى قضية عقدية الشيء الثاني القضية مش قضية أهل غزة إنما المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام اسمع هذا الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله تعرفين يا إخواننا العلماء نصوا على إيه قالوا ولو أسر مسلم في بقعة من بقاع الدنيا تخيل احنا مثلا اتأثر مسلم في الصين في الهند في كشمير في بنجلاديش في جنوب أفريقيا أسروه يجب على المسلمين أن يستنقذوه بكل غال ونفيس مسلم مسلم مش أمة يعتدى عليها بالفسور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا وتضرب بالطائرات الكلاب بيقولوا ضربنا حتى أمس أكثر من ستة آلاف قنبلة وقعت على أرض غزة ده في أسبوع واحد بس إذا القضية قضية أن هؤلاء مسلمين ويجب علينا أن ندفع عنهم بما استطعنا من ذلك سبيلا فهذا واجب على كل مسلم ومن خذلهم سيخذله الله تبارك وتعالى ولا بد الشيء الثالث هل الجهاد في سبيل الله هلكة كتير جدا يقول لك ضيعوا نفسهم أهلكوا نفسهم اسمعوا هذه القصة الجميلة أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يوما مع المجاهدين في فتح القسطنطينية القسطنطينية بتاعة الجماعة البيزنطة دول خرج إليها المسلمون في أكثر من جيش كان أحد هذه الجيوش في عهد الصحابة كان معهم أبو أيوب الأنصاري إحدى المعارك ولم تفتح يومئذ فبيقول الأنصاري واقفين في الجهاد وقدامهم الروم إذ خرج رجل من شباب المسلمين شاب كده ما شاء الله جلد خرج بالفرس بتاعه ناحية الكفار حتى انغمس في العدو في حاجة اسمها فرقة الانغماسيين يدخل بنفسه داخل صف العدو فيسكن فيهم وهذا مشروع فلما دخل فيهم قال بعض الحضور حوالين أبو أيوب الأنصاري مه مه استنى يا ابني رايح فين مه إنا لله وإنا إليه راجعون ألقى بنفسه إلى التهلكة كلمة مشهورة شوف أهلكوا نفسهم فقال أبو أيوب ويحكم والله إنكم لتتأولون هذه الآية على غير موضعها الآية بتقول إيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قبلها إيه حد عارف أول آية آه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا وأنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أول أولها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أبو أيوب بيقول بقى أنا عارف الآية دي نزلت إزاي متى نزلت هذه الآية يقول إننا قلنا نحن معاشر الأنصار إن الله تبارك وتعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصره الحمد لله دلوقتي المسلمين كتروا وبقى ربنا يمكن للإسلام ده كل- النص- الأنصار بيتكلموا مع بعضهم الأنصار فقال بعضهم لبعض فهلم فلنصلح أموالنا وما ضاع منها احنا سيبنا تجارتنا وسيبنا زراعتنا لحد ما الدنيا خربت تعالوا بقى نسيب الجهاد الآن في مجاهدين كتير والإسلام انتشر تعالوا نصلح الإيه فلوسنا وضياعنا وأرضنا وتجارتنا قال فنزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة في ترك الجهاد في سبيل الله وكان الإيه وكان العمران في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إذا عمر ما كان الجهاد يا أخوانا تهلكة بل هذا عز ونصر ودفع عن المظلوم كما قال سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا كثير من الناس يقول لك يا عم الجهاد ده موت اللي هيجاهد ده والجهاد والحرب موت وخراب ديار شوف ربنا عز وجل ماذا قال قال سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا في ناس كده لو أطاعونا ما قتلوا ده ربنا بيحكي لنا في القرآن القرآن ده عظيم جدا فيه كل نبأ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا آه لو سمعتوا كلامنا ها لو أطاعونا ما قتلوا إيه بقى الجواب الرباني ربنا قال لهم إيه قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هو الموت بس يأتي بالجهاد يأتي بالحرب أبدا هذا أحد أسبابه بل كثير ممن خاضوا الحروب لم يموتوا فيها ربنا عز وجل بيتكلم بيقول ايه بقى ايه اللي بعد كده بيقول وطائفة قد أهمتهم أنفسهم في ناس نف... أهم... همها بس نفسها يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون ها لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لو ربنا قدر عليك أنك تموت في الساعة الفلانية والله لو أنت قاعد على السرير هتموت عشان كده سيدنا خالد بن الوليد بيقول إيه خالد بن الوليد يا اخوانا خالد اللي يعني ما ترك معركة إلا وشارك فيها سيدنا خالد مات على فراشه نايم على السرير مات على السرير فكان يقول والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء جبان الذي يظن أن هذا سيحجزه عن الموت اخوانا عشان كده قالوا ايه قالوا ان الشجاع يموت كم مره الشجاع يموت مره واحده بس اما الجبان فيموت الف مره الجبان يموت الف مره اما الشجاع يموت مره واحده فقط ثم اعلم ان الذي يقتل في سبيل الله بما يشعر حديث جميل جدا جدا يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا يجد الشهيد من الالم إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة شايف دي هذا الذي يجده الشهيد فقط ده كلام مين صدقه أنا مصدقه وأنتم كذلك تصدقون لا يجد الشيء الله تعالى لا يجمع عليه إلا ذلك فقط كأنك بتورث ابنك هذا الذي يجد الشيء ثم ماذا ماذا حتى لو مات ربنا عز وجل ماذا قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله لا توجد ميتة أشرف ولا أطيب ولا أعظم من ميتة الشهيد والله يا بخت اللي يموت هو أصلا ما ماتش مات يا جماعة لم يمت قطعا قال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين لذلك الميت الوحيد الذي يتمنى أن يعود ليموت مرة ومرة ومرة حتى عشر مرات الشهيد كما ثبت في الحديث الذي يموت شهيد لله عز وجل فعلا يتمنى يرجع للدنيا عشان يتقتل عشر مرات ليه؟ لما يرى من عظيم فضل الله تعالى للشهيد اسمعوا أخوانا ما الذي جعله الله تعالى للشهيد حديث جميل جدا جدا يقول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال أول خصلة يغفر له في أول دفعة من دمه يا بخته أول ما تجيله الرصاصة أو يحصل الموت بسبب أيا كان السبب أول جايزة غفر له كل ذنوبه قال اثنين ويرى مقعده من الجنة ربنا يريه قصره في الجنة ثلاثة ويجار من عذاب القبر لا يعذب في قبره أبدا ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة ويحلى حلة الإيمان توب اسمه توب الإيمان ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منه اليقوتة خير من الدنيا وما فيها ويزود اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه ما شاء الله يا بخت والله امال اللي يموت في طيس يموت في طيس جنب عياله عشان الدنيا رايح على رزقه في طيس أما هذا الذي مات ما مات أي شرف وأي كرم عشان كده يزيد بن شجر أحد الصحابة بيقول كلام جميل ويقول إذا صف الناس للصلاة وللقتال فتحت أبواب السماء ده بيحصل أخواننا قطعا لما يلتقي الصفين كده تفتح أبواب السماء وأبواب الجنة قال ويزين الحور العين ويطلعن شوف الجمال حور العين يطلعن على المجاهدين وهم يقاتلون فإذا أقبل رجل منهم يقبل على العدو مش خايف مش جبان مش مدبر مش بيفر قالت إحداهن اللهم انصره اللهم أيده يقول فإذا أدبر رجع خاف احتجبنا منه ارجعوا وقلنا اللهم اغفر له ثم يقولون الحور العين أنهكوا وجوه القوم ولا تخزوا الحور العين فإن أول قطرة تنضح من دمه يكفر عنه كل شيء من عمله وتنزل إليه زوجتان من الحور العين تمسحان التراب عن وجهه ويقولان له قد آن لك قد آن لك الله أكبر سؤال بقى ليه الجهاد ليه القتال مش كان ربنا عز وجل قادر في مكة بعد ما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم كده بعد سنتين ثلاثة وبقى ظهر في جماعة كفار معاندين وناس أمنوا نزل سيدنا جبريل وفي ثانية كده خلص على دول ودول ودول ودول كده ومكة اللي نوصل في مكة وأقام دولة الإسلام ولا هجرة ولا غيره ليه يعني القتال ده ليه يقعد 13 سنة في مكة وعذاب وهجرة للحبشة مرة واثنين ويروح المدينة والمشركين يجوا مكة يجوا المدينة بدر وأحد والأحزاب وتبوك ليه ويموت حمزة ويموت مصعب ويموت الأكابر لماذا كل هذا لماذا هذا الجهاد وهذا القتال لماذا يمكن لأعداء الأمة من الأمة ربنا عز وجل ماذا قال قال ذلك ولو يشاء عندنا سورة في القرآن اسمها سورة القتال حد عارفها سورة محمد اسمها سورة القتال هذا اسمها أيضا ربنا يقول كده ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم طب ليه يا رب ما عملتش كده ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربنا يعلم ولا ما يعلمش يعلم بس احنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أنا كويس جدا جدا ممتاز جدا في الكلام قول لأي واحد كده نفسك تصلي في المسجد الأقصى نفسي ده أنا هموت وأركع ركعتين في المسجد الأقصى والله وعينه تدمع كمان صح طب يلا يا معلم فتحنا باب الجهاد انت بتقول ايه آه طب آه ما هو ربنا عز وجل ذكر في سوره التوبه يا اخوانا بيحكي عن واقع ناس عاشوا مع النبي شافوا النبي بعينهم بيصلوا معاه في الصف صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عنه مش بس كده ده كانوا فرحانين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله انهار ابيض الموضوع ما هوش سهل عشان كده الصحابة لما سألوا يا رسول الله اشمعنا الشهيد لا يفتن في قبره ليه ليه ما يتسألش انا وانت نزل القبر من ربك من نبيك ما دينك الشهيد لا ما يتسألش الأسئلة دي مفيش فتنة في القبر خلاص خلصت لماذا لا يسأل الشهيد لا يفتن في قبره قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة طب انت متخيل يعني ايه الاشلاء حواليك احنا بنتكلم في مسجد سار الرشيد دلوقتي والجو جميل والتكييف وال... والميه حوالينا لا امر تاني خالص الدماء والاشلاء والجثث وال... وال... امر خطير جدا تخرج وربما لا ترجع تخرج بنفسك لا زوجة ولا عيال ولا فلوس ولا عربيات ولا أصحابك ولا أي حاجة بعت كل ذلك لله عز وجل إذا فالأمر ليس ليس هينا فالله عز وجل لابد اسمع ربنا ليه قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ربنا يعلم بس أنا يوم القيامة ممكن أقول يا رب أنت كنت تختبرني كنت هتلاقيني في الصف الأول ده أنا كنت هفرتك 500 واحد من اليهود وأنا عارف نفسي إن أنا إيه ما أقدرش أمسك طوبة عايز أقعد كده في المكان الكويس لا ربنا لابد يقيم الحج عليك لذلك ربنا عز وجل يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله واسمع وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا سورة التوبة اسمها سورة الفاضحة ليه الفاضحة فضحت المنافقين يا جماعة دول سقف الصف عشان كده في علامات الساعة الناس هينقسموا قسمين اتنين بس مفيش تالت فسطاط إيمان طاهر مش فيه نفاق والتاني فسطاط, فسطاط نفاق لا إيمان فيه لابد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب هيظهروا ازاي يعني لازم يجي ده ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به عشان كده الجهاد مش بس بالنفس بأموالكم وأنفسكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل طب النهاردة هوت فتحت أبواب الإنفاق لغزة تدفع كام تدفع كام سألت نفسك هتضحي بقد إيه الحقيقة أن أكثرنا سيبخل ما هو الميدان يا أخواننا ميدان صدق ميدان صدق كما سنعرف الآن من الذي سينتصر أحكي لكم القصة دي عشان نختم بها إن شاء الله في العشاء تلوت عليكم قصة لحلقة من حلقات حياة بني إسرائيل لما وقع فيهم المحادة لله ورسوله والإعراض عن الشرع ربنا سلط عليهم عدو من الكفار من الكنعانيين فأخذوا بيت المقدس وأخذوا أراضيهم وسبوا أولادهم ونسائهم وعاشوا مرحلة من الذل مرة أخرى بنو إسرائيل بدوا يفكروا إيه اللي احنا فيه ده فراحوا النبي لهم قالوا له إيه ابعث لنا ملكا ملك يعني قائد يقودنا ليه نقاتل في سبيل الله شوف الراية عاملة ازاي راية واضحة قوي في سبيل الله لا قومية ولا عرقية ولا وطنية في سبيل الله النبي بتاعهم عارفهم كويس قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أنا عارف أخشى أن ربنا لو فرض عليكم القتال ما تقاتلوش فقالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا راح منا بيت المقدس وأبنائنا عيالنا مسترقة عبيد أسرى عارف كم واحد دول اللي جم للنبي في بعض الروايات المنقولة عن بني إسرائيل كانوا 600 ألف أقل رواية كانوا 80 ألف خلينا مع الرواية الصغيرة كم واحد دول ثمانون ألف رجل جاءوا يطلبون الجهاد لاسترداد بيت المقدس واستنقاذ الأسرى من أبنائهم من الأسر ربنا بيقول بقى اسمع كده شوف شوف الفلترة لازم يحصل فلترة وغربلة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين لما ربنا يقول لك إلا قليلا يعني الأكثر راح فين مشي فضل شوية صغيرين لسه عمالين نفلتر وننخل اهو طيب الاختبار الثاني إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت أول ما سمعوا كلمة طالوت امتعضوا طول ما في حظوظ في النفس وحب الأنا وحب الوجاهة والرئاسة والبحث عن النشان والمنظر والصورة انسى لا نصر أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه الصحابة أخوانا ربنا نصرهم ليه لأنهم كما سنعرف انتصروا على أنفسهم الأول سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي أسله الله على المشركين سيدنا عمر كان عنده وجهة نظر في سيدنا خالد إن خالد ما يبقاش هو رقم واحد في الجيش يبقى رقم اتنين لأن خالد عنده إقدام وشجاعة زيادة عن اللزوم فربما حمل المسلمين على نفسه يعني إيه كأنه عايز الناس تعمل زيه يعني فسيدنا عمر قال إن ده ممكن يكون فيه هلكة هو عايز يكون واحد أهدى شوية زي أبو عبيدة فلما مات سيدنا أبو بكر كتب كتاب عزل خالد واللي يمسك القيادة أبو عبيدة الكتاب جه لأبو عبيدة والمسلمين خلاص داخلين على اليرموك هيحاربوا الروم ابو عبيده بص تخيل بقى انت جالك جالك كده في الجيش كتاب من الخليفه ولا من الحاكم انت قائد الجيش طب بالله عليك هتعمل ايه؟ وسع يا جدع انا الايه؟ انا الكوماندو انا الكبير هنا ده احنا بنتخانق على الامام يا جماعه بنتخانق على الاذان صح ولا مش صح؟ والله بنتخانق على الامامه في مسجد يشدوا بعضهم كده ارجع انا اصلي انت هتصلي وعلى الدروس مصايب فالشاهد سيدنا ابو عبيد عمل ايه حط كتاب في جيبه خباه ولا قال لحد وقال للرسول اللي جاي له من عند سيدنا من عند سيدنا عمر لا تتحدث بذلك اوعى حارب المسلمون الروم وانتصر سيدنا خالد والجيش اللي معاه ولما المعركه خلصت الخبر راح لخالد بعيد عن ابو عبيده فراح لابو عبيده بيعاتبه بيقول له ليه ما قلتليش يرحمك الله ليه ما خبرتنيش قال له كنت تقاتل الجيش فلم أر... لم أرد أن أفت عضد المسلمين مصلحة المسلمين أولى يا عم أنا قائد ولا أنت قائد رد عليه خالد قال له إيه بقى قال يا أبا عبيدة والله إني لا أقاتل لأجل عمر وإنما أقاتل لرب عمر أنا بشتغل عشان رب عمر أنا يهمني وما ضرني أن كنت أنت القائد أو أنا القائد عادي جدا مش مشكلة دول قالوا لا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت طب ايه بقى يعني حق ليه يعني ولم يؤت ساعة من المال معاه فلوس الناس كده للأسف انت معاك معارف معاك فلوس راكب عربية حلوة كله يتزلف ليه عشان الفلوس حتى ما قالوش مثلا يعني مناط حلو يتعلق عليه القيادة لا ده عشان الفلوس فقال لهم ان الله اصطفاه عليكم اتنين وزاده الأهلية هي بقى بسطة في العلم و... والجسم ودي مؤهلات القائد فعايزين قائد يقود الجيش مش عايزين شيخ ولا عايزين واحد درويش عايزين واحد قائد للجيش دي ده مناسب للقصه دي خلاص رضيوا على مضض وقال لهم برضو عشان تتاكدوا ربنا هيبعت له ايه كان في زي صندوق في بعض بقايا من حاجات سيدنا موسى وهارون كان اتسرق من جم... منهم ايام الحروب ولما اتسرق منهم اصابهم غم وهم وعرفوا ان هم لن ينصروا قال لهم وحتى التابوت ده هيرجع لكم الملائكه هيجيبوه وفعلا فجاه لقوا التابوت جاي متشال طاير حتى وصل اليهم قالوا خلاص يبقى فعلا طالوت ده هو الايه اللي ربنا هينصرنا بيه خرجوا مع مع طالوت لقتال الكفار ربنا بيقول ايه بقى فلما فصل طالوت بالجنود ده الاختبار بقى يا اخواننا وده الفارق العظيم بين اللي ربنا هينصرهم واللي هيخذلوه بصوا يا جماعه ربنا له سنن هو النصير سبحانه وتعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده قضية منتهية الوحيد الذي ينصر ويخذل الله سبحانه وتعالى بس مين بقى اللي يستحق النصر لازم في شروط قال لهم يا جماعة إن الله مبتليكم بنهر النهر ده احنا كلنا عايشين فيه النهاردة فمن شرب منه فليس مني مش يمشي معايا أبدا ومن لم يطعمه فإنه مني إلا استثناء من اغترف غرفة بيده فشربوا منه ده دول مين اللي فضلوا إلا قليلا منهم النهر ده يا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده هو نهر ايه ده نهر الشهوات ربنا ما حرمش علينا الشهوات خلي بالكم يعني الدنيا مش حرام تحبها الدنيا اللي هي ايه الدنيا اللي هي انت نفسك مراتك عيالك شغلك فلوسك مش حرام تحبهم عمر بن دين ما قال لك اكره مراتك ولا اكره ابنك وبنتك وعيالك وزوجتك وعربيتك ابدا ابدا ربنا قال في الايه ايه اسمع الايه كده قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ها احب احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره قصه يا اخواننا مش انك تحب الدنيا القصه انك تعبد الدنيا قصه لما ربنا يقول لك هلم الى الجهاد لما تجي لك ام عبد الله تقول لك ابو عبد الله انت رايح فين هتسيبني ابو عبد الله ترمل ما هو اللي ساعتها اللي بيتكلم مش ام عبد الله اللي بيتكلم مين الشيطان اللي في دماغه ام عبد الله هتلاقي بنتك جايه تتعلق في بابا حبيبي انت هتسيبني وابقى يتيما من بعدك ابنك يقول لك بابا انت سندي شغل فلوس دنيا اختبار ما هوش سهل ابدا ما يقدرش يتجاوز دي يا اخوانا اللي- الا اللي ربنا عنده احب الا اللي النبي عنده احب احب اليكم من الله ورسوله وجهاد عايز تعرف المضمون فين اقول لك انا احنا كمان كام ساعه كمان كام ساعه الفجر الساعه كام أربعة ونص كام ساعه تقريبا كده دلوقتي كمان 8 ساعات كمان 8 ساعات انت دوامك الساعه كام شوف كام النهارده من المسلمين داومهم الساعه 8 مثلا كم واحد بيظبط التليفون بتاعه منبه على الساعه 4 ونص كم واحد بيقوم للفجر كم واحد بيحافظ على الصلاه كم واحد لما يتعرض للحرام بيكون عفيف بيغض بصره بيحصن فرجه بيمتنع انه ياكل الحرام ده بيعطي كل ذي حق حقه وكم واحد بيفتن كم واحد هو واقف في المول كده مشيت قدامه واحده عماله تطرقع والبرفان جميل بيجيبها من فوقها لتحتها كم واحد لما تعرض لرشوه ولا مبلغ من المال ولا قضيه ورث ولا ولا ولا عادي جدا جدا ولا يقدر على نفسه ما اخوانا اللي مش هيغلب نفسه وينصر امر ربنا على نفسه في الدنيا مستحيل لما يقول له يا خيل الله اركبي حي على الجهاد يطلع يجاهد يجاهد ايه هو عارف يشيل البطانيه هو عارف يغض بصره هو عارف يبطل اكل حرام هو رد الورث ل- لاصحابه ولا ور- ودى الناس ل- اموال الناس لح- لاصحابها ابدا ما عملش ده هو ضعيف قدام الجنيه قدام الد- الدينار عبد مستعد يبقى منافق وبوشين ويغتاب ويرقع عسفين في زميله عشان صاحب العمل يرضى عنه صح ولا مش صح كم واحد عنده مبدأ كم واحد النهارده عنده مبدأ فعلا لا يقدم هذه الشهوات لما مرات تقول له عايزين كذا عايز يرضيها بأي حاجة أختك أمك أخوك ولا يهمك يا دلال كلهم في الجزمة القديمة ويخاصم امه سنين وم- واخواته سنين عشان مين عشان يرضي صاحبه الصون وال والدلال وترضى عنه وتقول له تدلعه وتقول له آه، يا بودي ويبقى فرحان قوي لما تقول له يا بودي طز في امه وطز في اخواته وفي كل الناس اهم حاجه يرضي مراته ويرضي عياله اخوانا القصه قصه انت مين عندك الاحب هو ده النهر يا اخوانا فمن شرب منه فليس مني اللي يقدر على نفسه هو ده اللي هيجاهد فعلا هيقاتل اما اللي بتغلبه نفسه وكل شويه يسقط يسقط يسقط يسقط هتحارب ايه يا عم خلينا نكون صراحه هتقاتل اليهود ده انت مجرد ما تسمع بس القنبله وقعت على الارض هتجري انا كنت قاعد كويس يا عم الحاج بروح شغل في العربيه المكيفه والمكان المكيف وزي الفل جهاده بتاع ايه خلي ابو عبيده هو حر وما الناس اللي معانا ماله ومال القصه دي خالص اذا القصه هنا فربنا قال فشربوا منه الا قليلا منهم شوف فلما جاوزه اي النهر هو والذين امنوا معه شافوا الجيوش خبر اسود ايه الجيش ده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لازمة نفسية احنا نقدر على الناس دي يا عم شوف ربنا هنا استثنى مين بقى اسمع قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله يظنون هنا بمعنى يوقنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده خلاص هي- هيحاربوا نسوا نفسهم ربنا افرغ افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا ما تبقاش مهترئه وانصرنا على القوم الكافرين ف فهزموهم بإذن الله كم واحد دول تخيل 317 واحد عدد الصحابة اللي كانوا مع النبي في بدر صلى الله عليه وسلم بالضبط بالواحد من كام من 80 ألف ما خلي بالك القصة مش قصة عدد قصة في كم راجل كم راجل فعلا يسمى رجل مؤمن انتصر على نفسه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز احنا ملايين اهو مئات الم- مليار ونص أرى واحد من مشايخنا كان بيقول لو المليار ونص دول تفوا على إسرائيل هنغرقهم هنغرقهم هن- هنحرقهم بالتف لكن احنا فين قال أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل فربنا عز وجل قادر انه يقلب كل شيء يقلب كل شيء بس بشرط نستحق النصر ولا ينصرن الله من ينصر اللي هم مين بقى الذين يظنون انهم ملاقوا الله العقيده يا اخوانا الايمان انت لو موقن ان انت لو مت هتقابل ربنا تلقى الله عز وجل وان ربنا هيحفظك في عيالك وفي مراتك توقن ان مراتك وعيالك بعد ما تموت احسن وانت موجود وانك عملت الواجب اللي عليك وانك مش هتموت فعلا حقيقة هتعيش في حواصل طير خضر محمد صلى الله عليه وسلم كده لما الشهيد يموت ربنا ياخد روحه يحطها في طير في حواصل طير خضر تعمل ايه تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها ثم تأوي الله تأوي إلى قناديل مصابيح معلقة في العرش لحد يوم القيامة حياة كريمة وحياة جميلة جدا من الذي لا يريد ذلك فاليقين بهذا الأمر عشان كده الصحابي لما انضرب بالحربة في, في ظهره أو في بطنه خرجت من ظهره أول كلمة قالها إيه قال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة اللي قتله قال ما فاز الرجل فاز إيه يا عم ده أنت مت خلاص قالوا لا إنه يعلم أنه ما مات وأنه سيلقى الله في جنة عرضها السماوات والأرض صلى الله تبارك وتعالى أن يثبت إخواننا لا تنسوهم من دعواتكم في صلواتكم في سحركم أنتم وأولادكم قدموا بين يدي ذلك طاعة لا تبخلوا عليهم بالمال والنصرة فإن لهم علينا واجبا وإن الله تعالى سائل كل عبد يوم القيامة هل نصرت أم خذلت واعلم أن من نصر فقد نصر نفسه ومن خذل فقد خذل نفسه صلى الله تبارك وتعالى أن يثبتهم وينجيهم برحمته وفضله قولوا قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته